المعركة دي معركة خطيرة جدا جدا ومعركة مهمة جدا جدا اسمها معركة الفراب الفراب والفراب قدامنا اهو ادي موقعها آه، قريبة جدا من الشام على الحدود آه، كانت هذه المعركة في 15 ذو القعدة سنة 12 هجرية 15 ذو القعدة سنة 12 هجرية عدد المشركين فيها 150 ألف عدد كبير جدا لأن أول مرة أول مرة يتلموا الثلاثة على بعض الفرس والروم والعرب مع إن الفرس ضد الروم آه لكن هنا اجتمعوا بقى الثلاثة الفرس والروم والعرب ضد مين؟ ضد المسلمين عدد المشركين كلهم فرس وروم وعرب 150 ألف يفكرك العدد ده بقليس او نهر الدم شهر صفر سنة 12 هجرية 150 ألف مشرك عدد المسلمين 20 ألف مسلم عدد القتلى من الفرس لا تتخيل الرقم بقى 100 ألف قتيل 100 ألف قتيل كان في قليس برغم ان عددهم 150 ألف كان 70 ألف 40 و30 من النصارى ومن العرب فكان العدد الإجمالي سبعين ألف هنا عدد القتلى مئة ألف مئة ألف وقلت أول مرة بقى يتحد الفرس مع الروم مع العرب المتنصرين تحالفوا جميعا ضد الإسلام وضد المسلمين استعد سيدنا خالد بن الوليد لمعركة الفرار 15 ذو القعدة سنة 12 هجرية ومعاه 20000 مسلم أو اللي باقي منهم يعني الجيوش الثلاثة دول الروم والعرب والفرس خيروا سيدنا خالد خيروه أن يعبر إليهم نهر الفرات أو يعبرهم إليه فقال خالد بن الوليد رضي الله عنه وأرضاه بل اعبروا إلينا ليه؟ هتبقى دي كويسة جدا يبقى ظهرهم في النهر نهر الفرات يبقى ما يقدروش يرجعوا بقى ولو رجعوا هيقعوا في النهر ويموتوا فدي كانت كويسه جدا من سيدنا خالد طلبوا هم من سيدنا خالد انه يتنحى عن موقع حتى يعبروا وتنشب المعركه ما هم برضه اذكياء قالوا طب ما احنا ممكن طب ما هو خالد واقف اهو على الناحيه الغربيه من نهر الفرات طب افرض احنا بنعبر كل ما نعبر ويجي هيموت مننا فقالوا لخالد ايه طب ابعد شويه كده عبال ما نعبر كلنا يعني قال سيدنا خالد بن الوليد لا نفعل ولكن اعبروا اسفل منا ولن نتعرض لكم حتى تستكملوا العبور لا مش هنبعد عايزين تعبروا عبروا اكثر مننا واحنا فعلا بوعد وعهد مش هنتعرض ليكم يعني فعلا عبروا لما عبروا بقى وهم بقى ظهرهم ايه الى نهر الفرات قبل ان تبدا المعركه بعض القاده بيسموهم القاده العقلاء بقى العقلاء نصحوا القوات المتحالفه دي بعدم المعركة مع سيدنا خالد قالوا لهم ايه بقى قالوا هذا رجل على سيدنا خالد يقاتل عن دين وعقل وعلم مش الكلام فعلا ده راجل بيقاتل عن دين وعقل وعلم والله لا ينصرن ولا تخذلن هو هينتصر وانتوا هتتخذلوا اسمعوا الكلام مفيش فايده قرروا القتال والحمد لله طبعا من فضل الله تبارك وتعالى علينا عشان ايه يبقى النصر عليهم يعني بدأت المعركة سيدنا خالد بن الوليد يقول ألحوا عليهم ولا ترفهوا عنهم يلا اشتغلوا جامد ال 150 ألف فعلا بدأت المعركة قوية جدا جدا والمسلمون ال 20 ألف بيقتلوا في ال 150 ألف دول بدأت المعركة قوية جدا جدا لجأ المسلمون لطريقة ظريفة جدا في القتال حشر مجموعات بالرماح وحفظها يعني يطلعوا الرماح قدامهم كده مع بعض ويمشوا يمشوا يمشوا يمشوا ياخدوا مجموعه الفرس لما او العرب او الروم لما بيلاقوا الرماح في وشهم هيرجعوا على ورا يرجعوهم يرجعوهم يرجعوهم دبح دبح دبح دبح خد لك مجموعه ثانيه يلا حشر المجموعات عن طريق الرماح ثم حصد المجموعات دي على طول الحمد لله رب العالمين من فضل الله تبارك وتعالى تم الانتصار في معركة الفرات دي وتم قتل مئة ألف من الفرس والروم والعرب المتحدين ضد المسلمين انتصر سيدنا خالد اه أقام سيدنا خالد في في ثقة الفرات دي بعد النصر 10 أيام. طب لما أقول إن المعركة دي كانت في 15 ذو القعدة يبقى هو قعد لغاية إمتى؟ 10 أيام يبقى قعد لغاية 25 ذو القعدة سنة 12 هجري. ماذا أضمر سيدنا خالد في نفسه بعد معركة الفرات دي؟ ها؟ سيدنا خالد بن الوليد أضمر الحج نفسه كان ناوي يحج وعايز يحج فعمل الآتي هو حي... هم هيرجعوا بص على الخريطة كده هيرجعوا من أول الفراد هيروحوا على الحيرة العاصمة اللي كانوا فتحوها في ربيع الأول سنة 12 هيرجع الجيش من الفراد بعد النصر إلى الحيرة سيدنا خالد بن الوليد حط في نفسه انه عايز يحج بس مش عايز يقول لحد وسبحان الله هو حج فعلا في السنه دي كان فيها السنه دي سيدنا ابو بكر الصديق بس ما شافوش يعني سيدنا ابو بكر ما شافش سيدنا خالد ولو ان سيدنا ابو بكر عاتب سيدنا خالد بعد كده ايه اللي خلاك تعمل كده؟ لكن كان سيدنا خالد عايز يحج ليه؟ احنا طبعا عارفين ان الحج فرض سنه تسعه كان بيحج بالمسلمين سيدنا عتاب بن اسيد امير مكه اللي كان معينه سيدنا النبي عليه الصلاه والسلام وكان المشركون للاسف بيحجوا حسب اعتقادهم وكانوا بيحجوا عرايا ويقولوا شرك في الحج بتاعهم لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك الا شريكا هو لك تملكه وما ملك كلام خايب بشرك لكن لما نزلت سوره التوبه بعث النبي صلى الله عليه وسلم سيدنا ابو بكر الصديق علشان يحج بالمسلمين كان عددهم 300 ليه؟ طب ليه النبي بعت سيدنا ابو بكر؟ ما كانش عايز النبي يحج مع المشركين لانهم بيحجوا زي ما قلت عرايا رجال ونساء ويقولوا الهجوم اللي عاصينا فيها ربنا ما نلبسهاش عند الكعبه ويلبوا بتلبيه الشرك دي ويلبوا بتلبيه الشرك ولذلك بعد ما خلاص نزلت البراءة من المشركين وما يحجوش بعد كده لا يدخل المسجد الحرام بعد عامهم هذا وكذا حج النبي صلى الله عليه وسلم الحجة الوحيدة بتاعته سنة عشرة هجرية هي حجة الوداع بقى آخر حاجة مع سيدنا النبي عليه الصلاة والسلام قرر سيدنا خالد الحج لكن ما كانش عايز حد يعرف الموضوع ده لأن هو سيدنا خالد مشغول بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى فنفسه يحج فعمل إيه بقى؟ عمل فكرة جميلة جدا جدا تظاهر مع المسلمين العائدين من معركة الفراد بعد النصر هم قعدوا 10 ايام من 15 ل 25 هو عمل ايه بقى؟ عين سيدنا خالد عاصم بن عمرو التميمي في المقدمه وقال له خليك انت يا عاصم في المقدمه يلا اطلع بالناس يلا على فين؟ على الحيره هنطلع على الحيره وجعل سيدنا خالد بن الوليد سيدنا الشجره بن اعز على المؤخره يبقى المقدمه سيدنا عاصم بن عمرو التميمي والمؤخره شجرة بن الأعز على المؤخرة طب سيدنا خالد بن الوليد فين مع مين في المقدمة ولا المؤخرة لا في المؤخرة بقى عشان ما حدش ياخد باله منه فعمل نفسه ان هو في المؤخرة والجيش ماشي بقى طالع من الفراد رايح على الحيرة انفصل سيدنا خالد بن الوليد عن جيش المسلمين وبدل ما ينزل معاهم على الحيرة بص الطريق اهو طريق فين اهو لا نزل فين اهو من هنا كده الى مكة طب المسافة بقى من الفراد لمكة كام كيلو 1600 كيلو 1600 كيلو خدهم سيدنا خالد في اسبوعين في اسبوعين اتنين 15 يوم يبقى من الفراد الى مكة والجيش الاسلامي رايح من الفراد رايح على فين على الحيرة وصل سيدنا خالد وحج وبسرعة طلع من مكة على الحيرة طلع من مكة على الحيرة ووصل مع الجيش الإسلامي اللي داخل الحيرة كأنه هو كان في المؤخرة مع سيدنا شجرة بن الأعز وكأنه ما راحش يمين ولا راح شمال وكأنه كان جاي معاهم تماما لكن بنت عليه مظاهر الحج طبعا شكله باين على طول حج بقى سيدنا خالد في هذا العام اللي هو سنة 12 بدون ما حد ياخد باله خالص وسبحان الله كان بيحج سيدنا ابو بكر الصديق بس ما شافوش ورجع سيدنا خالد في نفس توقيت رجوع الجيش الاسلامي من الفراد الى الحيره طبعا لما علم سيدنا ابو بكر عاتب خالد بن الوليد سيدنا ابو بكر عاتب سيدنا خالد وقال له ليه كده؟ وما يصحش انت ما خدتش اذن وما كانش كذا وكذا وكذا وكذا وهكذا. كانت دي بقى معركه الفراد اخر معركه حضرها سيدنا خالد في فتح فاس للعراق وايران. لو لخصنا بقى بسرعه جدا موقف سيدنا خالد هنقول انه عمل لغايه دلوقتي اكثر من 15 معركه في 14 شهر كبد سيدنا خالد الفرس 400 ألف قتيل تخيل الرقم واحتل نصف العراق في 40 يوم دي إحصائية سريعة كده يعني عن سيدنا خالد بن الوليد واحد يقول لي لا طب امال هو راح فين بعد كده سيدنا خالد؟ راح الشام واحد صفر سنة 13 هجرية واحد صفر سنة 13 هجرية لأن كان سيدنا أبو بكر الصديق عين سيدنا خالد بن سعيد رضي الله عنه وأرضاه عشان يفتح الشام وفعلا وصل خالد بن سعيد الى العاصمه دمشق لكن ما امنش ظهره الروم ضربوا ظهر المسلمين من الخلف ففشل سيدنا خالد بن سعيد في تكمله الفتوحات الاسلاميه في الشام ووقف بقى عشان كده قرر سيدنا ابو بكر ان يوجه اربع جيوش الى الشام بدل من جيش خالد بن سعيد وقال بقى قولته المشهوره والله لانسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد فامر ابو بكر الصديق سيدنا خالد بن الوليد انه يقسم الجيش اللي معاه في العراق نصين ويجي بنص الجيش اللي معاه يساعد المسلمين في الشام وقال كلمته الطيبة سيدنا أبو بكر على سيدنا خالد بن الوليد والله لأنسين الروم وساوس الشيطان بخالد بن الوليد وفعلا جاء سيدنا خالد بن الوليد وكانت معركة أجنبيين وكانت معركة اليرموك وده احنا هنتكلم بقى عن فتوح الشام بعد كده إن شاء الله. بعد رحيل سيدنا خالد بن الوليد أصبح سيدنا المثنى ابن حارثة الشيباني هو القائد العام على جيوش العراق بدلا من سيدنا خالد بن الوليد. وقلنا بداية رحيل سيدنا خالد بن الوليد إلى الشام كان في واحد صفر سنة 13 سيدنا خالد بن الوليد استعد للرحيل الى الشام طبعا لازم يصفي اللي بينه وبين بيت المال فبعت بخمس معركه الفراد الاخيره دي وصفى بقى القتالات كلها مع بيت المال بيت مال المسلمين لما جه ينتقل سيدنا خالد عايز ياخد بقى ايه نص الجيش معاه اه انهوا النص بقى هو عددهم مثلا نقول 20000 او اللي فاضل منهم يعني عدد حوالي 20000 هياخد نصهم قول 10000 اه ال 10000 دول فيهم عدد كبير جدا من الصحابه ومن الناس الافاضل عشان كده سيدنا خالد كان عايز ياخد كل الناس الطيبين معاه اللي وقف له مين بقى؟ آه سيدنا المثنى بن حارثه الشيباني قال لا طيب يبقى هم الصحابه عددهم كام؟ 600 اللي موجودين اه خد انت 300 وسيب لي 300 خد 300 وسيب لي 300 300 من 10000 اللي هياخدهم سيدنا خالد يعني الحقيقة أن الآية من آيات الله هنا أن سيدنا خالد بن الوليد بالعشرة آلاف اللي معاه يعبر صحراء السماوة اللي فوق دي اهي شوف الصحراء دي كلها ما فيهاش نقطة مية يعبرها سيدنا خالد من العراق إلى الشام آية من آيات الله ما حدش مشي في الطريق ده قبل كده ولذلك يقال انه بقى عطش الجمال وبعدين شربها جامد جدا على اساس ان هو يقدر يمشي ايه بيهم الفتره الطويله دي ومن فضل الله تبارك وتعالى لم تحدث اي خسائر في هذا الجيش الاسلامي اللي جه من العراق الى الشام وكمل فتح الشام بعد ذلك. بكده انتهت فتوحات سيدنا خالد ابن الوليد اللي بدات من كاظمه والابله والنزار والولجه والليث والامريشيا والانبار وعين التمر ودومه الجندل والحصيد والخنافس والمصيخ والثني والزميل والرباب والفراب كانت اخر معركه. رحل بقى سيدنا خالد الى الشام نسال الله تبارك وتعالى ان يعلمنا ما جهلنا وان ينفعنا بما علمنا اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم فاستغفروه والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته